فيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكالمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي حلقة جديدة أتحدث فيها عن السمع في الحيوان الجزء الثاني نتحدث عن حيوانات كثيرة كيف تستطيع السمع هل بصوان الأذن الكبير أم عن طريق انتشار خلايا شعرية أو غدد على الجلد أو غدد على الأرجل والأقدام كل ده هنعرفه في الحلقة ولكن قبل ما نشوف الفيلم أقول خاطرة جاءت لي قبل الحلقة أن لكل إنسان أذن خاصة به هذا الإنسان أذنه تعي ما تسمع وهذا الإنسان أذنه لا تعي شيء بدليل قول الله في سورة الحاقة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية سيدنا نوح السفينة بتاعته آية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها هنا الشاهد بقى أذن واعية يبقى في أذن واعية أو ألقى السمع وهو شهيد وتوعد بالعذاب للي يسمع وكأنه ما سمعش ويل سورة الجاثية لكل أفاك أثيم يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم العجيب ان قوم نوح لما ربنا تكلم عنهم في سورة نوح وإني كلما دعوتهم سيدنا نوح بيقول لربنا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه جعلوا أصابعهم الله ده هم عارفين إن مجرد السمع أنت هتؤمن خدوا بالكم القصة دي مش بنسمع قرآن بقالنا سنين وقلوبنا لسه قاسية هم عارفين مجرد ما يسمع نوح هيؤمن لأن كلامه موزون نبي صادق من أولي العزم فعشان كده بيحط صوابعه شوفوا القرآن بقى بيسموه هنا ال المجاز المرسل من ضمن البديع في المحسنات البديعية والألفاظ البديعية في القرآن جعلوا أصابعهم رغم ان الصباع ما يتحطش كله في الأذن يتحط جزء منه بس ذكر الكل وأراد الجزء زي ما أنا بقول تناولت فنجان شاي أنا ما تناولتش الكوباية أو الفنجان أنا تناولت الشاي اللي جوه دي صورة محسنة بديعية عايز يديك كناية قد إيه مش عايزين يسمعوا نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم مش بس كده ومش عايزين يشوفوه واستغشوا ثيابهم قال ابن عباس وغيره أي تنكروا لنوح يعملوا نفسهم مش شايفينه يلبسوا الهدوم كده ويخشوا لا بيسمعوا ولا بيشوفوا العجيب السمع دايما يسبق البصر دايما قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة في كثير من الآيات في سورة الفرقان احنا بنطوف ونتأمل بقى والذين إذا ذكروا ربنا بيمدح عباد الرحمن بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يبقى ذكر الصم ذكر الأذن والبصر إيه الفرق بين السمع والبصر البصر يحتاج إلى ضوء زي الضوء اللي أنا قاعد فيه في الاستوديو دلوقتي لو الاستوديو ضلم مش هشوفكم مش هتشوفوني مش هشوف اللي خلف الكاميرات مش هشوف الورقة القلم لكن أذني ما تحتاجش إلى ضوء خدوا بالكم بقى عشان أنا هسقط على ده على واقعنا وعلى الحيوانات اللي احنا هنتأملها النهاردة البصر بتشوف في اتجاه 180 درجة ما يقدرش تشوف اللي ورايا إلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلف كاميرا الأمام دي كاميرا من الأمام دي معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام لكن السمع 360 درجة أقدر أسمع دلوقتي لو في حاجة ورايا كتير قوي يسمع نسمع واحد يقول إيه أنا بسمع دبة النملة أنا كل كل في كل هنا في المصلحة مش بنسمعها كتير قوي يعني إلا ما رحم الله أنا في كل في كل هنا دبة النملة بتوصل لوداني هو عنده حق دبة النملة إذا كان في نملة جوه ودانه فعلا النهاردة هنشوف أذن فيها نمل نمل بياكل ويشرب من قلة وضوءه من قلة اهتمامه بنظافته في ناس ودانها في نمل فعلا بيتحرك وميت مش مش صاحي هنشوف النهارده يمكن ما تستغربوش وما تستعجبوش ده موجود يمكن ده اللي يقصده لما بيقول انا بسمع دبة النملة او ممكن يكون النملة معنوية في قلبه انه بيسمع وساوس كتير قوي السمع فضل عن البصر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يصف الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لأن أنا ممكن أشوف مصر بشوارعها بناسها محافظاتها لكن واحد يحكي لي عن أمريكا ويحكي لي عن أوروبا ويحكي لي عن آسيا ويحكي لي عن أستراليا مجرد ما أنا سمعت السمع بقى أوسع من البصر أنا بصري شاف مصر بس لكن السمع دايما أوسع لا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعلى بقى اللي هو اداك مطلق العنان للتخيل الجنة أعلى من تخيلك كمان فدايما السمع مفضل السمع آخر حاسة يفقدها الإنسان وبيموت يعني يبقى فقد البصر ساعة سكرات الموت أسأل الله العافية وأن يرحمنا رحمة واسعة جميعا وارزقنا الشهادة في سبيل وميت في بلد عبي ومع ذلك يبقى بيحتضر في شوية سمع هو سامع اللي حواليه لكن البصر فقده خلاص فآخر حاسة بتفقد الإنسان لما يجيله إغماء لأي حاجة طلع أدوار عالية يقول لك أنا سامعك وكنت سامع دوشة حواليا لكن مش شايف حاجة دايما حاسة السمع زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هي أول واحدة متولدة هي آخر واحدة تفقد يوم القيامة بقى البصر هو اللي سايد قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أبصرنا أبصروا النهاردة من كتر المشاهدات اللي حواليهم وانتوا عارفين ان من ضمن العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه على كثير من الأمم عذاب خاص بالسمع إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة أصابت السمع وعلمائنا بيقولوا لو الصوت زاد زي ما قلت لكم مرة فاتت عن 20000 هرتز أو 250 ديسيبل أو 350 ديسيبل مش بس بيحصل انفجار للطبلة الطبلة دي خلاص انتهت بيحصل انفجار للرئة لأن الصوت طاقة تخيل كده واحد ماشي بالصحراء وفجأة عدت الطيارة من فوقيه بمتر صوت رهيب ده إما ماتشي قلب بيقف صعقة وانتوا تشوفوا صوت الرعد بيبقى عامل ازاي واحنا بنسمعه وده مجرد سحاب بيخبط في بعض امال بقى لو صوت ملك من الملائكه امال لو صوت النفخه فاذا جاءت الصاخه وربنا تكلم عن الصوت المنكر ان انكر الاصوات وقلت لكم ان برضو النعيم في نعيم سمع يوم القيامه في الجنه لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما لحد حد بيزعق ولا حد بيشتم اللي هي التلوث السمعي ابدا ولا حد بيقول لك انت بتعمل كده ليه بتاكل ليه بتشرب ليه بتروح ليه مفيش الكلام ده في الجنة ابدا يبقى النعيم برضو خاص بالحواس كتير من الحيوانات عندها الحواس دي بس بتستخدمها بشكل مختلف عننا نقدر نخش ونشوف الفيلم معانا النهاردة ونشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذان الأذنان اتفضلوا ادي اول واحد فقد نعمة السمع مش سامع حاجة حواليه كل اللي قدروا يعملوه الإنسان أنه اخترع أداة صغيرة تقدر تجمع له الأصوات بتحل محل القواقع الصغنطوطة اللي ربنا وضعها جوه الأذن وبتحل محل العظيمات الصغيرة اللي تأكلت لأي سبب ما إنها تجمع له الذبذبات والأصوات اللي حواليه ويتحكم فيها عن طريق جهاز معين بيبقى معاه يعلي قوة الصوت أو يقلله على حسب وجوده تخيل إحنا لو ماشيين كده لو أنت مش متمتع بسمعك أنا عايزك تسأل نفسك وتسألي نفسك الليلة دي بتستخدم سمعك في إيه لأن النعمة لم ما نستخدمهاش بطاعة الله يبقى أنت كده لا تكتب من الشاكرين وإذا جحدتها تنقلب إلى نقمة يعني تعذب بيها فدايما نتذكر إخواننا ربنا يا رب يمن عليهم بالشفاء ويدون جزاء الصابرين الصم والبكم هو ممكن يكون فقد البصر ويبقى نابغة زي كتير قوي من اللي, اللي فقدوا بصرهم أقربهم من مشايخنا الأفاضل ربنا يرحمهم رحمة واسعة الشيخ مثلا لكن نابغة في العلم لكن أنا ما أقدرش أتخيل إنسان فاقد السمع اتولد فاقد السمع ونقول عليه نابغة ما هو هو مش هيقدر يتواصل مع الناس اللي حواليه ولا يحدد صوت أصوات صوت حيوانات ولا صوت بني آدمين لكن شوف ده نتيجة خلل معين في السمع عنده أو بيسقف له هو بيقول له أنت سامع ولا لا قال له سامع بسيط شوف لكن احنا سامعين وبنسمع دبة النملة زي صاحبنا ما بيقول بيقول له بسيط جدا لازم أعلي الجهاز عشان أسمع أطباء هناك مهتمين جدا بعلاج الصم والبكم وبدأوا يطوروا هذا الجهاز ويتعمل كأنه سماعة صغنططة زي سماعة الموبايل عشان تبقى شكلها شيك قدام الناس ومحدش يقول له يعني أو يعتبر إن هو فيه إعاقة وإن كان الإعاقة صدقوني في القلب مش بالأذن لأن ربنا بيقول لهم آذان لا يسمعون بها يعني الأذن سليمة والصوان سليم والعظيمات سليمة الطب كله بيقول ودنك سليمة لكن بتسمع القرآن بقالك سنين وما تأثرتش إذا أنت ما بتسمعش كأن لم يسمعها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا في تقل جوه الأذن وقلت لكم المرة اللي فاتت انه اهل الكهف ناموا كده 309 سنة 300 ميلادي 309 هجري ناموا نتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب على اذانهم العضلة اللي قلت لكم بتستيقظ بيستيقظ بسببها الانسان اتقفلت اسمها الاستبيديا من موجودة جوه فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم اه ما هو كانه ميت لا بيسمع ويدوك بيتقلب عشان قرح الفراش ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اه هنا بقى تعالوا نشوف صاحبنا اللي ما اهتمش ابدا بنظافه اذنه فسيولوجيا وكميه من الشمع المهوله ودي من ضمن مشاكل الاذن ان القناه السمعيه اللي احنا جبناها المره اللي فاتت اللي بتوصل الصوت يكون فيها سمع يكون فيها شمع شوف شوف بيطلع الشمع ازاي بيبدأ يزيله او يدي H2O2 hydrogen peroxide اللي هو ميه الاكسجين عشان يشتغل ك keratolytic يقدر يدوب له الشمع ده طبعا ياخد اسبرين ومخدر خفيف عشان يبقى فيه شويه الم وبنقدر نطلع الشمع ده بسهوله سواء كان في اذن بشريه أو أعزكم الله في أذن الحيوانات لأن بعض الكلاب والقطط يشتكي أصحابها والله ما بيسمعنيش لما أقول له تعالى ما بيسمعنيش فنقول له والله يبقى في شمع أو يبقى الأذن طالت من فوق وبدأت تستد... تتدلى على الفتحة بتاعت الصوان فما بيسمعش صاحبه فنعمل له حاجة اسمها ال cutting of ear بتبقى عملية تجميل كده شوف شال الشمع وقدر الإنسان ان هو يحس أنه معافى شوف شوف قد إيه وطبعا بينمو عليه فطر من الفطريات الشديدة كل ده جوه الودان آه وممكن تكون ودانه نظيفة ما فيهاش حاجة بس قلبه مقفول آه القلب مقفول إزاي في شمع برضه آه والله ربنا ذكرها في القرآن يا إخوانا نتأمل يا إخوانا يا إخوانا نقرأ جزء أو جزئين في اليوم بس لازم نتأمل كام آية كده نطوف في القرآن ها نجيبها منين في سورة فصلت وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا تعالوا نركز بقى هنا حشرة اهي حشرة قاعدة جوه الودان اهي بتتحرك اهي اهي طبعا احنا مكبرينها لكن انت بالعين المجرده ما تشوفهاش لكن احنا مكبرينها بايه المنظار حشره جوه ودنك اهو جوه الودان اهو دابه ربنا بيرزقها وبتاكل وتشرب جوه الاذن عشان يبقى يقول بقى انا بسمع دبه النمله انا قلت المره اللي فاتت انت بتس- ما تقدرش تسمع دبه النمله لان دي ممكن تجيب لك صداع رهيب وقلق انك تسمع اقل من 20 هرتز يبقى ما تقولش بقى بسمع دبة النملة يحاول الإنسان أن يضع نفسه في منيمه دبة النملة لو كانت في نملة بقى في ودانك دي حاجة تانية أهو حشرة دي مش نملة دي حشرة اسمها البج أو الإيه نوع من القراب موجود جوه الودان طبعا الدكتور بيوريه التاني مش مصدق إن وداني قالوا ما هو النمرود ابن كنعان ربنا أذله ازاي سلط علينا موسى بعوضة دخلت جوه مناخيره يبقى الكلام ده بقى آه، الناس اللي بتقول مش مصدقة الكلام ده حقيقي آه طبعا حقيقي طبيا اهو القناة دي بتدخل على طول على كل حاجة جوه وممكن تكون عايشة ومهتمية بجمال وشها و... ومتبرجة و... ومعلقة الحلق في الودان وكل حاجة انت شايفها من بره جميلة لكن جوه الأذن ده عالم تاني شوف هم هيحاولوا ان هو يخرج له هذه الحشرة يمكن الحشرة تأبى انها تخرج تقول له لا مش خارجة انا قاعدة باكل وبشرب اهو ايه اللي يخرجني لدرجة ان هو لما بيطلعها اهو اهو هيحاول يطلعها هتتعلق في الودان كأنها ماسكة يعني كأنك انت هتموتها طبعا لأن خليتها تفقد مأوى أكلة شاربة نايمة ومأوى ومبيت وحر في الشتاء وبرد في الصيف اهو هيطلعها خدوا بالكم الحشرة هتعمل ايه هتمسك قوي مش عايزة تمشي اهي طلعها اهو هيحطها طبعا لصاحبنا كأنه كان خلع له اسنانه للذكرى هياخدها معاه وهو ماشي خلي بالك بقى من ودانك وانت ماشي لحسن تخش جواها قراده دي قراده ودي من اخطر انواع الحشرات المتطفله شوف طالعه وجايبه معاها وجبه العشاء بتاعتها كانت بتاكل في ودان صاحبنا وعمال يقول لك انا بحس بزن وبحس بمشاكل وداني تقيله وبنام كتير ما بقومش الفجر هو في ايه في وداني هنا بيبين لك الحشرة اهو على ال- القماشة البيضة بحيث ده مش جرافيك ده كلام حقيقي الحشرة بتلعب اهي سبحان الملك سبحان الملك وبيحاول حتى يشيل منها ماسكة يقول لك ده قرادة ماسكة فيها بايديها واسنانها ماسكة شوف قطعة من ال- ال tissues الموجودة جوه أو الأنسجة ماسكاها شوف ادي الحشرة اهي دي أنواع من الطفيليات برضو بتتواجد في عالم الحيوان عشان كده في الحيوانات بنهتم قوي بحاجة اسمها ال grooming أو عملية التطمير إن أنا بنظف الحصان أنظف أعزكم الله الكلب القطة آه، آه، أنظف البقرة باستمرار أبص على الودان فيها ايه لان لو تكاثرت الحشرات اللي زي كده بيقلل من انتاج الحيوان لما بيكون في طفيليات اهو ان هيطلع حشره تانية اهو حط المكنه بتاعته منظار اندوسكوب وبدا يطلع برضو حشره اخرى اهو اكبر حجما دي من ودان بني ادم هو الراجل مش مصدق بيقول لك ايه اللي انتوا عمالين تطلعوا تطلعوه من وداني ده اهو حشره جوه الاذن حشره وايه واضح انها تخنت قوي على الاكل جوه الودان واضح ان ال- المعيشه جوه الاذن جميله شوف عمال يقول له بس اصبر شويه لسه هنطلعها دلوقتي طبعا مشاكل الأذن وأسباب الصمم وأسباب ضعف السمع لا حصر لها أسبابها كثيرة ده من ضمن الأسباب وجود الطفيليات أشوف حشرة تخينة جدا طلعها اهو أهو طلعها شوفوا قد إيه طبعا احنا مكبرينها شوفوا هي كبيرة شوفوا ماسكة في الودان بتقول له مش عايز أخرج هتخرجني توديني فين حشرة جوه الأذن مش عايز السادة المشاهدين يجزعوا من ذلك احنا المفروض المسلم ده أنظف مخلوق على ظهر الأرض أحد مشايخنا لما راح بره فاتوضى قدام أحد الأجانب فقال له أنت إزاي بتغسل رجلك يعني على الحوض اللي أنا بغسل فيه وشي قال له بتغسل وشك كم مرة قال له أنا بغسل وشي مرة واحدة في اليوم قال له أنا بغسل رجلي خمس مرات في اليوم يعني أنا رجلي أنظف من وجهك قال له كده بالظبط بغسل رجلي خمس مرات في اليوم وكانوا بيتعجبوا الخواجات في أحد الفنادق من نظافة هدوم المسلمين ملابس المسلم يكون نظيفة النبي عليه الصلاة والسلام عنده منهج نظافة يعلمنا إياه في سنن الفطرة قص الأظافر أصح حديث حديث أنس بن مالك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أقصى حاجة 40 يوم إنك تعمل عملية نتف الإبط أو حلقها لأن الشافعي دخل عليه واحد لا بيحلقها ما يقدر- ما يقدرش ينتف وحلق العانة وقص الأظافر شوف هنا نملة بقى دي عادية بقى بتلعب هي جوه نملة سودة بتلعب جوه ودان واحد اللي بيقول لك أنا بسمع دبة النملة أهو ادي القناة السمعية عدينا اسوان الأذن دخلنا جوه هي مقربة من الطبلة قاعدة بقى عمالة تاكل ومبسوطة بحياتها لغاية لما في يوم من الأيام تزهق وتخرج نملة شافوها بالمنظار وهي بتلعب جوه اهي حضراتكم شايفينها وبدأ يدخل الأداة بتاعته عشان يجيبها يمكن الأذن اللي بعديها هنشوف نملة ميتة ماتت بقى جوه لأي سبب ما أهو هيدخل عندهم إتقان بدأ يدخل أهو وبيحددها عماله تراوغ منه وتيجي يمين وتيجي شمال لغايه لما طلعت له فوق اهي هيبدا ياخدها بقى ادي الشعر بتاع الاذن الخارجيه من بره وادي اهي النمله على الشمال فوق اهي حضراتكم شايفينها كانها بتستخبى منه بتقول لي انا هخرج لوحدي بس ايه بلاش تاخدني وكأنه بيتوسل لها بيقول لها ما تعضيش don't bite my ear drum ما تعضي ما تعضيش الطبلة بتاعتي لأن الطبلة لو حصل فيها ثقب غشاء المشدود الرؤية ده عملية ترقيع الطبلة دي صعبة جدا أو كأنه بيقول حد إيه يساعدني هيخرجها أهو نملة ان شاء الله نعمل لحضراتكم حلقات بعد كده منفصلة عن النمل وعالم النمل وبيدخل فين وبيروح فين وبيسمع ازاي طب النملة دي بتسمع ازاي احنا بنسمع بصوان الاذن النملة بتسمع عن طريق حاجة اسمها chordotonal glands عبارة عن غدد موجودة هشوف اهي لقطها اهو. يعني هي سامعة دخول المنظار جوه الودان هنا هنا بيبص جوه كلب عزكم الله كلب من ال Dalmatian dog الكلاب الغالية وصاحبه مهتم بيه وجايبه العيادة فبيقول والله ده ما بيسمعنيش فقال له خلاص نعمل له عملية ان احنا نقطع له الجزء الزيادة من الأذن في عملية تجميل جميلة لأن الجزء اللي على الشمال اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو ماسكه ده بي- بيقفل الصوان الأذن فالدكتور اهو الطبيب البيطري الناجح ال- الجراح اللي بيفهم وحاذق في مهنته بيحدد الأذن أهي نقول آه يبقى نحدد كده كفاية قوي على الجزء ده ونعملها كعملية تجميل كوزموتكس فبيحدد بالماركر اهو القلم الأسود ده إنه هيشيل الجزء اللي على الشمال ده وطبعا عشان يشيله مش عايز أقول لحضراتكم آه، تخدير الكلب بيتم على ثلاث مراحل ثلاث مراحل عشان الكلب ده ينام اول حاجه بياخد حاجه اسمها ال atropine sulfate وبعد كده بياخد حاجه اسمها xylazine وبعد كده بياخد حاجه اسمها Nesdonal او sodium thiosulfate عشان ينام بقى نوم كامل ويبدا صاحبنا بالادوات الجراحيه بتاعته يقطع هذا الجزء ثم يخيطها له بشكل جميل بحيث ان تبان عملية تجميل جميلة ويبقى شكل الودن حتى جميلة من بره شال الحتة الزيادة شوف التريث حتى مع الحيوان هدوء شديد شوف هيقطع في حيوان مش هيقطع في انسان هيقطع حتة من حيوان هنا شكوى تانية الحقني الكلب بتاعي في مشاكل في ودنه من جوه قالوا خلاص طب نشوفه شوف بيجيب الوريد ازاي بالراحة وما يقلموش بيجيبه من اول مرة مش نروح نتبرع بالدم يقعد يدخل الابرة ويخرجها ويدخل ويخرجها لو انت ما بتعرفش تاخد ال- الابرة خلاص ما تعذبش الناس اهو ده شوف يجيب الوريد في لحظة ازاي ويبدأ بيقول له اداله كده زي ترانكلايزر حاجة تطمئنه وصاحبه ماسكه زي ما انتم شايفينه على اليمين اهو والدكتور بيبص بقى بيقول له احنا هنطلع له الحاجات اللي كانت سادة الدنيا آه، ادي اللي كان سادد اهو المجرى اهو شعرايه كده مع ريشه هي اللي سادة المجرى فالكلب ما بيسمعش ينادوا عليه ما بيقومش حرام ينط في البيت آه، آه، ما فيش حاجة بيشم بس لكن مش سامع اي دربكه وبيعلمنا كمان بيقول لك خلي بالك انك تديله مطهر من المطهرات لان طالما الجسم الغريب ده دخل يبقى دخل معاه انفكشن او دخل معاه عدوى وبكتيريا فبيحط مضاد حيوي وبيحط سيداتيف حاجه كده تقلل من الالم عشان الكلب ما يتألمش الكلب عشان الكلب ما يتألمش ويبدأ كمان يهزها له قوي ويتأكد ان السائل نزل جوه الودان شوف قد ايه الأذن مهمة هم كعلماء عارفين الكلب ده ما- ما بيسمعش طب تصحيه ازاي كلب أصم تصحيه ازاي صعبة جدا مش هيصحى إلا عن طريق ان حد هيشده من رجله نايم اهو هو طبيعة الكلب بتنام كتير كلاب الله لكن ده ما بيسمعش طب نصحيه ازاي اهو هو صاحبه شده من من رجله او قرصه قام شوف بقى الكلب لما يقوم وما بيكونش بيسمع هنا بيدربه ده صاحبه الراجل ده صاحبه بيدربه يقول له ما تخافش انا هعلمك ازاي تكون كلب تفهم بالاشاره الكلب ده اللي قدام حضراتكم ما بيسمعش خالص فبيقول له خلي بالك لما اعمل كده يبقى عايزك تنط كده لما اعمل كده يبقى عايزك تقعد على الارض وبعدين بيكافئه كل ما يقول له برافو ويروح حاطط له في بقه اي اكل عشان الكلب يفهم انه كده اصاب وبعدين ياخده في المتنزهات عشان نهتم يا اخوانا بالصم والبكم شويه نهتم بالبني ادمين اهو ياخده في المتنزه يقول له خلي بالك انت حواليك دلوقتي متنزه متنزه هادي بيفهم ويبدأ يحتك بقى ببقية الكلاب أو الكلب ما بيسمعش بدأ يحتك ببقية الكلاب وبدأ يتعايش معاهم كأنه بيسمع وكأنه بيسمع نباحهم وبيتوقع المكان ده فيه ضوضاء المكان ده هادي وبدأ يتعايش وخد صورة كمان مع بقية أقرانه من الكلاب الطبيعية بمجرد أنه خد تدريب كلب كلب خد تدريب فبقى كأنه بيسمع بالظبط ده ضبع عمل حاجة عجيبة قوي قطع ودان فيل يعني هجم على الفيل شوف بقى ودان الفيل عاملة ازاي طبعا انتوا عارفين اقوى فك في جميع الحيوانات المهم ان الطريف ان الفيل هيحاول يجري وراه لان الافيال عندها نزعه اجتماعيه جامده جدا اي حد منهم بيموت بيزعلوا عليه واي حد منهم بيتاثر فواضح ان تم افتراس فيل فالضبع من قوه فكه قطع الودان شوف ودان الفيل عامله ازاي حوالي متر ونص العرض بتاعها هنا صاحبنا قاعد حاطط رجله على ودان الفيل آه، رجله اليمين والشمال واحد راكب على ظهر الفيل والتاني راكب على ودانه يعني قاعد على راسه وحاطط الرجلين شوف على الودان اهي الودان دي على كبر حجمها الا ان الفيل عنده ضعف شويه في السمع يعني قوه سمعه مش قويه قوي شايفين الودان عامله ازاي بس هي مهمتها التهويه عشان درجه الحراره بتاعت جسمه لان مجرد ما تروح يمين وشمال هتعمل تيار هواء فيرطب من ال- آه، درجه الحراره بتاعته لكن هو سمعه مش قوي قوي لكن حاسه الشم قويه جدا لدرجه ان يشم الرياح من على بعد يقول لك الرياح دي جايه من هنا يبقى هنا في ميه يعرف مصادر الميه وذاكرته قويه جدا وما يخافش من اي حيوان حتى الاسود والعجيب ان في دايما تكافل بينه وبين نوع من الطيور تقف فوق راسه لو نقرت عليه كده يعرف انها بتقول له في حيوان وراك خلي بالك لانه عمال ما يلف يكون الحيوان لو كان مفترس افترسه هنا جايب لك انه تحت الميه بيسبح هو سباح ماهر تحت الماء وطبعا انتوا عارفين درجه السمع تحت الميه اقل شويه زي ما قلت لكم مره فاتت نتيجه ان الصوت بينتقل بشكل سريع عن فوق فبالتالي ما نعرفش نلقط الاصوات تحت الميه بلغني ان في ناس سجدوا تحت الماء كتير من الغواصين وبنوا مسجد تحت الميه هنجيبه لحضراتكم ان شاء الله في حلقات من ضمن العجائب اللي هنعرضها ان شاء الله شوف هنا الفيل ماشي بياخد حمام جميل يرطب بيه نفسه والزلومه دي مهمه جدا عباره عن الشفه العليا ومهمه جدا انها يشرب بيها الميه ويجيب بيها الاشياء هي بتساوي الدراع بالنسبه لنا مثلا لدرجه ان حساسيتها تصل ان ممكن تلتقط حبه قمح من على الارض انت لو هتجيب حبه قمح من الارض ما تعرفش تجيبها بايدك او بصوابعك الزلومه دي رغم تخنها تجيب حبه قمح تجيب قرش او ربع جنيه مرمي على الارض الافيال عالم اخر ويمكن ابرهة الحبشي لما استخدمه كان بيستخدمه نتيجه الناس كلها من زمان بتستخدم الافيال في الحرب هنا الديك عمرنا في الطيور ما ما حسينا فين بالظبط الودان هي بتقول لك اهو ده العرف وده العين ادي الودان اهي اهي الفتحه دي فتحه الاذن في الطيور الديك ده لانه بي بي بي بي بيصيح بيدن طب هيدن ازاي وهو مش سامع صوته اهو ادن اهو اذا سمعتم الديك يؤذن فاسالوا الله ايه من فضله حديث النبي عليه الصلاه والسلام هنا الذئب انا جايب لك يمكن جرافيك لكن ان شاء الله هنعمل افلام عن الذئاب وجهزتها لحضراتكم اهو دي اذن الذئب اهي شوف بيوجه صوان الاذن ناحيه الصوت الصوت جاي الناحيه دي يبقى في راعي جاي ومعاه خرفان الصوت جاي من الناحيه دي يبقى الناحيه دي جاموس جاي ابعد او اصطادها لما يكون معايا مجموعه من الذئاب كتير كنت بسال نفسي السمك ازاي بيسمع هل ليه ودان قال اه ليه اذن داخليه موجوده جوه ومثانه اسمها المثانه الهوائيه المثانه الهوائيه ده حوت اهو احد انواع او احد انواع القروش قرش ده القرش او الحوت او الدولفين بيسمعوا ازاي ده لو في قارب في اخر الدنيا واتقلب تلاقي القرش جه عليه طب سمعوا ازاي الاضطرابات اللي انتقلت في الميه بتحرك المثانه الهوائيه ديت وبتحرك الذبذبات اللي متصله بالاذن الداخليه فبيدي ترجمه ان في هنا صوت في هنا قارب اتقلب في واحد عمال يحاول يعوم فبيقدر يسمعه ويتجه نحوه او في سمكه أو هي الناحية دي ناحية ناحية الخياشيم دي قدام لو شرحنا جوه كده تشريح داخلي نلاقي الأذن الداخلية متصلة بمثانة هوائية تخلي الأسماك تسمع آه، الحيوان الوحيد اللي ملوش صوت الحيوان الوحيد اللي ملوش صوت هو الزرافة ويمكن قلناها في حلقة كلام الحيوان رغم ان ملوش صوت الزرافة الا انها ودانها بتسمع بشكل قوي جدا وطبعا هي عشان هي ارتفاعها عالي فبتسمع وسرعتها آه، ما تخيلهاش حد سرعتها عالية جدا اعلى من الحصان كمان ده بالمناسبة قلت أقول لحضراتكم هنا التعبان بقى أستاذ ياسر المخرج بيسألني طب والتعبان أخباره إيه؟ آه التعبان طب قب- قبل ما نجاوب على حكاية التعبان بصوا كده خدوا بالكم من الحتة دي لقوا العظمة الصغيرة في الأذن الداخلية في حوت تخيل دي أصغر عظمة حوت اتاكل وتم تحلله في البحر العظمه الصغيره دي دي الاذن الداخليه بتاعت الحوت سبحان الملك الحوت استمع لاوامر الله لما قالوا ابتلع يونس فالتقمه الحوت وهو مليم شوف الحوت شوف كل تلت ساعه يطلع ياخد له نفس كده وينزل تاني اهو الحوتان دي بتسمع اه بتسمع لكن بالنسبة للعالم التعابين التعبان بيسمع نتيجة بعض من التركيبات اللي موجودة على جسمه زائد الجمجمة الجمجمة عظم جوه نفسه بينقل للأذن الداخلية الأصوات فالتعبان يسمع حدة الصوت فيعرف ده إنسان اللي واقف بيتحرك أو بيعمل حركات سريعة او بيتسلق شجرة او ده فار او ده قطة على حسب حدة الصوت وكذلك الضفدع يمكن نشوفه النهاردة او المرة الجاية البرمائيات عموما بتسمع ايضا شوف الحوت يسمع سبحان الملك اضخم حيوان او اضخم كائن على ظهر الارض الحوت الازرق ويمكن في السفن بعضهم بيخافوا منه لما بيطاردهم فبيتم مطاردته بتسليط الإضاءة عليه عشان يمشي من المكان اللي فيه السفينة الحوت بيسمع والحصى سبح في بطن الحوت سيدنا يونس دعاء يونس الجميل عليه السلام ذنون والحوت هو النون وهو ذنون يعني صاحب الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكأن يونس عليه السلام وفعلا الملائكة سمعت صوت يونس بس قالت احنا سامعين صوت بس مش عارفين نحدد مكانه الصوت ده يا ترى انت صوتك عند الملائكة فوق يعني الملائكة كل يوم بيطلع منك عمل صالح لربنا سبحانه وتعالى تقرا قرآن ولا بتقيم ليل الملائكة عارفة صوتك مهمة جدا دي يا اخوانا نتأملها في عالم البحار عشان نفتكر يونس الملائكة عارفة صوتك اه عارفين صوت يونس كل يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى وده من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي عن اخيه يونس عليه السلام اللي ربنا ارسله ربنا سبحانه وتعالى ارسله الى قوم نينوى في العراق فكذبوا فذهب مغاضبا فخرج وانتم عارفين القصه والتقمه الحوت فشعر باذن النبي الواعيه في قلبه انه كده اخطأ خلاص كتير قوي من الابتلاءات تنزل علينا وانت مش شاعر انك اخطأت مش حاسس كتير صفقة تروح زوجة تروح تلاقيها متضايقة منك رحت الكلية ما ما نجحتش ما عرفش مشاكل كتير قوي واذنك مش قادرة تستقبلها كتير قوي ربنا سمعت فلان مات فلان مات فلان تم ابتلاؤه بكذا فلان حادثة عربية حصل كذا فلان فلان فلان وانت اه اصله كان عيان اه اصله يعني انت لو مش عيان مش هتموت مش لازم تكون عندك سكر وعيان وعندك ألف سنة عشان تموت مش لازم لكن ربنا بيوصله ولقد وصلنا لهم القول سورة القصص بيوصل لك عشان تتدبر بهذه الأذن وتعي بالقلب الأرنب اهو دايما كنت أتعجب لما ابص له الودان دي عاملة كده ليه ولما امسكه من الودان يصوت اتاري وريد مهم جدا للممسوك في الو... في الاذنين الاير فيد ده فبالتالي انت بتعمل له خلل في الدوره الدمويه لو مسكته من ودانه يقعد يت- يتنطط كده فمسكته المفروض تكون من الظهر امسك من الظهر كده واخلي راسه تبقى تحت ايده دي المسكه الصح يمكن نعمل حلقات عن الق- عن القرارب ان شاء الله وعن انتاج فيها عشان تبقى حلقات مثمره يعني شوف انا انا جايب لك انه بينط ال- الحواجز اذا هو بيسمع صاحبه بيدربه في الخضره الجميله دي والمكان الجميل ده بيقول له ها نط يقفز اذا بيسمع وبعدين يقول له خد فتره راحه كده وهدنه لغايه لما اجيب لك جزرتين وكم خصايه والعجيب ان في ظاهره جميله جدا في ال- في الارانب مش موجوده في اقرانها ابدا انه بياكل البراز بتاعه استغربوش ساعة الساعة 5 الصبح دي 6 الصبح اللي بيصحى بقى ويتأمل ويبص صلاة الفجر ويخش كده يشوف البلكونة بتاعته فيها أرنبين ولا حاجة لو كان بيربي أرانب يتأملهم يلاقيه حاطط بقه ناحية فتحة الشرج أعزكم الله وبياكل اللي احنا بنسميه الزبل براز الأرانب بس بيكون ناعم وبعد كده يعيد الاستفادة من الفيتامينات الموجودة فيه عن طريق السيكم بتاعه ثم ينزل لك بقى الزبله اللي بتشوفها الناشفه دي ظاهره بيسموها الكوبروفاجي هنا الباني الجميل ده او الارنب بينظف ودانه ما لقاش حد مهتم بيه فهو بنفسه بينظف ودانه ارنب آه، حيوان نظيف وزيه زي القطه فانا جبت لكم ارنب وقطه بيضه هي بتحاول تتعرف عليه بتقول له انت ايه حيوانات تتعرف على بعضها بس هي شقية أكتر لكن الأرنبة الصغيرة دي مش شقية هادية وإن كان ساعات يبقى متشاقة كده أنا عايز أوريك الفرق بين الأذن هنا والأذن هنا سبحان المبدع العظيم هنا الأذن في القطط عاملة إزاي أو شكل حرف 8 ده لكن أذن الأرنب الأرنب أخطاره كثيرة واللي هيصطادوه كتير عشان ياكلوه فلابد بدأ بقى يقول لها انت عايزه ايه انا ده بيتعاملوا هو سامعها يمكن احنا كاتمين الصوت لكن هي بتقول له مياو يعني مالك صوت ال- القطه مياو وصوت الارنب ضغيب يقول لها ها لو ما بطلتيش ه- هضربك وبعدين وشوف بدأ ينصب ودانه ازاي يعني الاذن بتعبر عن الكائن انا عايز اقول لك في اول الحلقه ال- كل واحد ليه اذن فعلا ويمكن اذان الثدييات هي الوسط... الوحيده اللي بتتحرك دي ميزه الثدييات عن ال... عن الانسان بقى اللي هو برضو واحد من الثدييات هنا برضو بينظف ودانه جاب ودن الناحيه دي وودن الناحيه دي وطبعا بيصيبها نوع من المنج او الجرب رهيب جدا ممكن يودي بحياه الارنب بيجي لها نوع من الحشرات اللي شفناها في الاول دي في البني ادمين شوف بيحاول يجيب ودن ودن وينظف ويطلع ريق من عنده من بقه وينظفها الحيوانات نظيفة الحيوانات ليها منهج نظافة اه طبعا الثراء بتاعه ده مثمر يعني احنا بنربي الارانب للحم ولانتاج الفراء الفروه بتاعته دي مهمه جدا ال fur ده وبيتباع بسعر عالي هو وفراء الثعلب ومن ضمن الامراض اللي دايما تصيب الارانب التسمم الدموي او ال Pasteurella وده يعني خسر ناس كتير قوي من قرايبنا واصدقائنا كانوا شغالين في الارانب وكسبوا كتير لكن هم الخسره او الخساره بتاعتها بتبقى شديده شويه يبقوا كويسين بالليل والصبح كتير قوي كان يشاع والله انا بربي ارانب ده واحد دخل بص عليهم او واحده دخلت بصت من ساعتها وهو كذا مفيش حاجه اسمها كده الحسد موجود فعلا بس انت مقصر في اسباب الحسد موجود لا ذكر في القران والعين موجود العين حق كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لكن انت في سبب عندك ما طهرتش ما حصنتش لكن فعلا هي بتشم ريحه الانسان اللي بيتدخل في حياتها هي كأرنبة وتقول خلاص مش هرضع بقى الأولاد فلما تولد ما ترضعش ليه؟ من خوفها عليهم إن في إنسان دخل وتدخل في حياتنا فعشان كده هي بتحبش غير صاحبها بس هو اللي يتعامل معاها وتعود على ريحته وتسمع صوت أقدامه بودانها دي هو خلاص خلص تنظيف ظهر إنه تعب شوية فياخد له كده تعسيلة عشان الودان دي ترتاح ويبدأ ينام عالم عجيب عالم الحيوانات لما نتأمل كل شيء فيه الأرنب ده هيتصرخ دلوقتي الظاهر ما حدش مهتم بيه الصوت ده بيسموه صوت الضغيب هيصرخ مفيش حد مهتم بتذكر مع الأرنب الجميل اللي احنا شايفينه ده شكله لذيذ بتذكر قول الله في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها تخيل طب أرنب ده بيصرخ بس عنده ودان إنما أهل النار يصرخوا بس من غير ما عندهم يكون سمع وقلت لكم أشد أنواع العذاب إن أنا أصرخ ومحدش سامعني وبتحصل كتير قوي يجي لهم كابوس ربنا يا رب يعافي كل المسلمين والمسلمات يقول لك أنا مش سامع نفسي القرد هو بيسمعه بيلعب كونغ فو والمدرب بتاعه بيقول له لا مش كده اعمل كده يمكن ده انا لعبت زمان وانا حوالي 10 15 سنه فيمكن الحركات دي انا متعرف عليها عارفها كويس يعني القرد بيمارس الحركات حقيقيه مش مجرد انه بيعمل يعني مش مش فوضى شوف ده بيضربه فعلا الله الله وهنا بيتاثروا قوي بالغنى والموسيقى قرود اهي ان كان فيها جرافيك لكن هي حقيقة الله ده عندهم أذن بقى ودانهم بت... بتجمع شايفين إن في دربكة ودوشة فجسمهم بيتفاعل معاه لكن طبعا الموسيقى محرمة احنا ما نسمعش موسيقى ما نسمعش غناء وإلا فانتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام صب الآنك في أذنه الرصاص المذاب اللي يسمع الغنى نسمع القرآن نسمع الأحاديث نسمع تواشيح أشعار هنا بيلعب بينج بونج وبعدين قاعد بيست... بيقول لك اما احط الكور في بقي لحسن تضيع اهو برضه تصرفات حيوان هو مش بني ادم عنده اذنين اه وبيسمع اه لكن هو لا يعقل صفة العقل مش موجودة في الحيوان شوف فهو بيلعبوا قدامه بيقول لك يمكن يتعلم مننا وفعلا المدرب هيديله فرصة تعالى بقى يا مانكي يا ميمون اقف بدل صاحبنا التاني بيقول لهم خلاص بقى كفايه عليكم كده اروح انا اهو يقول له كفايه بقى كلت الكور كلها شوف بيعمل حركات يعني كانه سيرك هو بتاع سيرك القرد كده قلت لكم قبل كده ان ربنا مسخ اليهود قرود ليه لان هم عبثوا باوامر الله القرد حياته كده عبث يحط كور في بقه يحط كور في عينيه يلعب يسرق من الناس حاجات ويطلع على الشجر حياته كلها لهو ما عندوش منهج بس ده مش مكلف ده حيوان لكن الانسان لابد ان يسال بيقول له بقى ارجوك لعبني علمني انتوا عارفين ان الصين واليابان وكوريا متفوقين قوي في الكونغ فو الدورات حتى الاولمبيه دايما ياخدوا الميداليات الذهبيه وفعلا لعب معاه game ويمكن يكون غلبه او طبعا هو متخيل في الاول انه هيضرب زي التنس كده ما يعرفش ان البينج بونج عايزه حساسيه بسيطه ضربه للكوره فصاحبنا هيعلمه اهو انا ده بيسمع سامع ضربه الكوره وسامع صاحبنا بيقول له لا مش كده اضرب كده ايوه اهي انا ما جاتش المره دي طيب بقول له معلش هارد لك حاول محاوله تانية بص الترابيزه واسعه وبترمي فين اهو الله الله برضه رماها بره ده بيشجع نفسه اه هيبدأ اهو هيبدأ ينسجم وي- ويعمل اهو جت جت في ايده كويس بدأ يلعب اهو الله يعني كل حاجة إرجاعية. يعني السمع مهم جدا في التعلم ايوه اول صفة زي ما قلت لحضراتكم حاسة تتولد عند الجنين بعد الولادة مباشرة بتكون متقدة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأذن في أذن المولود علمنا ذلك أول حاجة توصل ودانه الأذان فيبقى عارفه متعرف عليه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا لأن الشكر مش مقصود ان اقول الحمد لله بس باللسان ده, ده أول ركن الشكر أن تستثمر نعمة الأذن دي في تعلم ما ينفعك هنا اللي بيسايس الحصان بيقول لازم لازم أغسل ودان الحصان اللي بيسموه بقى ال grooming أو التطمير بعد ما غسل عينه وغسل بقه والشعر اللي قدام الجميل ده اللي هو الناصية بدأ إن هو يحاول يغسل ودانه ويمكن العجيب اللي قرأته عن الحصنة بالنسبة للسمع إنها عندها حاسة سادسة يعني الحواس اللي اللي ربنا خلقها لنا إيه سمع بصر لمس شم تذوق أدي الخمسة يقول لك فلان ده فيه حاسة سادسة ده بيشعر بالإدراك الحصان لقوه كده ازاي معقول يدرك الخطر ومكانه حاسة سادسة موجودة في الخيل طب نخلينا في حاسة السمع الخيل يسمع من على بعد كيلومترات يسمع أق... يسمع أقدام خيل تاني طب معانا اتصال السلام عليكم الأستاذ هشام
وعليك السلام خير يا دكتور أنا حبيبي ربنا يبارك فيك جزاك الله خير ربنا يكرمك جزانا وإياكم حبيبي بصراحه انت بتجيب لنا حاجات يا دكتور الله المستعان ربنا يحفظك الله ب- يكرمك يعني ربنا يبارك فيك يا رب ونستشعر النعم اللي احنا فيها ربنا آمين يبارك يا رب.
فيك يا رب الله ربنا يبارك يحفظك اقول لحضرتك بس في حاجه بس يا دكتور والله اللي بالنسبه بقالي فتره متخوف منها ال- الارنب الارنب لما بيجي بيتذبح لما بروح عند البتاع بيذبحه آه وهو بيذبحه كده وقوم جاي مره واحده قبل ما يخلص وقوم جاي طق طق ومسلخ وعامل على طول آه عايز من الناحيه الشرعيه هل ينفع وهو لسه ما خلصش ومسالخه ومن الناحيه الصحيه برضه يعني حاضر.
يعني دي دي يعني دي بتضايق الواحد قوي يعني مثلا حبايبي.
لسه ما خلصش هو او يا دوبك يا دوبك ذبحه حاضر ومسالخه على طول مره واحده طق- انت عارف حضرتك اللي هو ال- السلخ السريع حاضر جزاك عليك جزاك الله خير ربنا يبارك جزانا فيك يا وإياكم يا دكتور.
هشام بارك الله فيك يا حبيبي أم علاء من كفر الشيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الله وربنا يكرمك.
يبارك فيك يا رب وفي قناة الحدث ومنبر العرب وفيك وفي يا كل نهار السنة أبيض، في قناة الرحمة الله يخليك آه، دكتور سامح في سؤالين يعني محترف فيهم يعني اتفضلي يا فندم.
ليه الفرخة عندنا بتؤذن آه، زي الديك اه وهل ده غلط ولا يعني حماتي بصراحة بتقول لي نذبحوها على طول آه، آه.
وكمان آه، في سؤال تاني لحضرتك في حيوان احنا ما نعرفوش عنه يعني الا القليل اللي هو حيوان الكانجرو ده انا الكانجرو.
عايزه اعرف الكانجرو حاضر عايزه اعرف بيتبع اي فصيله وبيلد و- والرأ وال- والجراب اللي عنده ده مش موجود في اي حيوان تاني نعم.
وهل هو متصل بالرحم ولا منفصل عنه نعم وكمان آه، شفته آه، بيلعب ملاكمه مع الانسان هل هو ذكي وهل ليه صوت حاضر.
وشكرا يا دكتور سامي حاضر بارك السلام الله عليكم فيك ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب نجاوب على سؤال الأستاذ هشام الأستاذ هشام طبعا آه، سيدنا عمر بيقول لا تستعجلوا إزهاق الأرواح وربنا في القرآن في سورة الحج يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت يعني تبرد بعد الذبح وانا قلت الكلام ده في حلقات الاضحيه موجوده مسجله في قناه الرحمه وموجوده على الموقع بتاع القناه ان بمجرد ما نذبح خلاص حصل الارتعاد ده والإن- وال- والانقباضات ديت اللي خلت الدم يخرج تماما نبدا بقى عمليه السلخ حتى هتكون اسهل وجبنا في الحلقه فوائد طبيه فانصح اللي بيذبحوا الارانب او اللي بيذبح اي حيوان يستنى عليه ما يستعجلش مش عشان احنا واقفين في محل وبسرعه عايز اخلص يبقى الناحيه الشرعيه نفقدها بالنسبه ليه ام علاء بتسال على الاذان طبعا الحديث ورد فيه الديك اذا اذا سمعتم صياح الديكه فهو ولا ولا مانع ان يكون بيت الطيور بتشوف الملائكه لكن هو الديك اللي بيصيح السلام عليكم مين ام عامر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي بارك الله فيك يا دكتور وجزاك الله خيرا برنامج رائع جدا جزاك الله خيرا زادك الله علما ونورا باذن الله تعالى بارك الله فيك دكتور لو سمحت يعني عندي تساؤل وتفكر وتدبر في آية النحل نعم
حينما إذ يقول سبحانه وتعالى فاسلكي سبل ربك ذللا الله كلمة ذللا سبحان الله العظيم تنطبق أيضا على شكل وتكوين النحل نعم
وجدت رأسها مطأطئ حينما نعم. يعني نظرت إلى صور النحل نعم عند وقوفها إما أنها على شكل قوس كأنها ساجدة نعم وإما أنها على شكل وقوفها كأنه ركوع بارك الله فيك أما النحلة والله يا دكتور بالأمس يعني نظرت إلى هذه الصور النحلة التي استغربت لوقوف النحلة ورأسها يعني ليس متأطيا إلى الأسفل وإنما تقف كالإنسان وقوفا ليس بشكل ركوع و...
نعم شكرا شكرا أم عامر فعلا صدقتي فاسلكي سبل ربك ذللا هي مذللة لهذا العمل ويمكن عشان تعمل كيلو عسل ان شاء الله نعمل حلقات عن النحل كيلو عسل 25 ألف ساعة طيران مش هتعمل كيلو عسل 25 ألف ساعة طيران زارت من خلالها مليون زهرة تخيلوا بيشتغل لغيره يمكن إن شاء الله نعمل في رمضان بفضل الله بالتنسيق مع القناة الموقرة والإدارة الموقرة حيوانات هي اللي بتوعظ بتوعظك بتقول لك إيه فكل حيوان بيقول حاجة فالنحلة بتقول استمر في العطاء حتى لو انت ما خدتش منه اعطي لغيرك او النحلة اشتغلت ده كله عشان تدي غيرها وهي ممكن تموت فبرضو نجاوب على سؤال الكانجرو نعمل له حلقات ما المقصود بالكانجرو وايه هو الكيس اللي بيضع فيه ابنه عشان يكمل فيه فترة حياته ان شاء الله المرة القادمة ونعمل حلقة اخرى المرة القادمة ان شاء الله عن السمع في باقي الحيوانات ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل